الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين أما بعد اللقاء الثالث بإذن الله سبحانه وتعالى في تدبر سورة لقمان الكلمة اللي والله يا إخواني كل ما الواحد يجي له آلام أو هموم أو شيء من الإحباط أو شيء يقرأ الآية ديت يقول يا رب سبحان الله الله لا تنفد كلماته الواحد متضايق ليه الواحد حزين ليه ما نفدت كلمات الله سبحانه وتعالى المرة اللي فاتت قلنا شوية كلام كده ما اناش عارف انتوا فاكرينه ولا لا القرآن كم آية يلا جاهز بسرعة القرآن كم كلمة القرآن كم حرف كم آية 74 ألف آية غلط القرآن كم آية 77 ألف آية غلط القرآن كم آية 6236 آية القرآن كم كلمة فعد الإمام ابن كثير 77 ألف 300 ولا 400 349 ولا 439 439 77439 كلمة مصدقا بكلمة من الله أي بكلمة كلمة إنك أنت المفروض ال 77439 كلمة كل كلمة منهم نبراس لعمرك كله ونور لحياتك امبارح كنت بدي كلمة بعد العشاء فعند كلمة وفاقا بس جزاء وفاقا واحد بيدور في التفاسير وفي علماء اللغة عالم يا اخوانا كل كلمة عالم بس مين اللي ينتفع بالقرآن ومين اللي تعلو همته القرآن كم حرف ايوه صح مظبوط مظبوط ايوه برافو عليك كم حرف كم حرف 300 300 300 حلو قربت 320 ألف و15 كلمة جزاك الله خيرا ايه الجمال ده يبقى لما بتختم ختمة بتاخد قد ايه على الأقل اضرب في 10 يبقى ربع مليون حسنة بإذن الله سبحانه وأكتر من ربع مليون كمان يعني 320 ألف حسنة يعني مقرب من نص مليون حسنة جميل جدا ألف لام ميم قلنا إنها كلمة إيه؟ ابهار هي دي الحروف اللي طال اللي جه منها ايه الكرسي واللي جه منها ايه المشكاه واللي جه منها خواتيم الحشر واللي جه منها خواتيم البقره واللي جه منها الزهروين واللوامين والحواميم والطواصين هي دي الحروف اللي كونت الاعجاز ده كله تلك ايات الكتاب الحكيم قلنا الحكيم من الاحكام مفيش حد من الباطل يعرف يوصل له من الحكمه الكلمه بتغير مسار حياتك للصح من الحكم ده مش وعظ وخلاص ده شرع يا جنة يا نار من الحكم انك تقدر تحكم نفسك تلك ايات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين يبقى مش اي حد بينتفع بالقرآن المحسن هو المكثر من الحسنات اللي بيعمل افعال صالحة كتير ده اللي قلبه رقيق وطاهر وابيض لما يجي يتلو القرآن ويذاكر تفسير يبقى القرآن هدى ورحمة وقلنا الكلمة دي بتلهفنا على انوار القرآن الذين يقيمون الصلاة قلنا يقيمون الصلاة لها اصلين الاصل الاول يا شيخ عبد الله والاصل الثاني يا باشمهندس احمد يلا ما لا مش نصح انا بقول الاصول بتاعت المعنى قول يقيمون الصلاة من قامة السوق يعني ايه قامة السوق نشطت حركة البيع والشراء يبقى النشاط في الصلاة وقلنا الاصل التاني يقيمون الصلاة من اقامة البناء يبقى البناء له عواميد يبقى الصلاة لها عواميد الوضوء والسواك وتكبيرة الاحرام والسنة القبلية وال... وترديد الاذان وكل ده ويؤتون الزكاة وهم بالاخرة هم يوقنون يبقى العبادة جابت ايه العبادة جابت ايه جابت يقين يبقى من الاول كده القرآن والعبادة هم اللي هيوصلوك اولئك على هدى على هدى سميناهم اهل القمة واولئك هم المفلحون على وصلوا للعلو وللقمة ومن الناس من يشتري لهو الحديث قلنا دول اهل الايه اهل القاع بقى الناس اللي مش مركزة الناس اللي اتلهت الناس اللي الاغاني لهاتها والكره لهاتها والفيس لهاها والواتس لهاها والسوشيال ميديا لهاتها والتوك شو لهاتها والروايات لهاتها والدنيا لهاتها والاحداث لهاتها وكل منظومه اللهو والتسمم الثقافي والمعرفي وال... وال... والاشغال عن القران لهاها وخدت من الدنيا بقدر فوق قدر الضروره والاحتياج فادى هذا الى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله يبقى نظريه المؤامره طلعت صح في ناس عايزاكم تضيعوا ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين وقفنا عند هنا نكمل باذن الله سبحانه وتعالى من اول ايه سبعة واذا تتلى عليه اياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها وإذا تتلى عليه آياتنا يبقى الصحابة لما لقوا الواقع مليان لهو ومليان ملاهي ومليان إشغال سكتم تتلى ده مبني للمجهول مين اللي بيتلوا الآيات أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كانوا شغالين في الدعوة ولا لأ يبقى لما الواقع يفسد احنا ننام ونركن ونتصومع ولا ننزل للناس ونشتغل وندعو إلى الله وإذا تتلى عليه إيه آياتنا يبقى مش قضية كلام وعظي وجميل وخلاص وكلام سخن و- وكلام يشد الذهن وخ- آياتنا الدعوة التي لا تقوم على القرآن دعوة ليس فيها بركة يبقى الصحابة كانوا واثقين إن الحاجة الوحيدة اللي هتقدر تواجه له الحديث هو القرآن فكان عندهم ثقة في القرآن وفي نفس الوقت تتلى على مين؟ على اللي بيضلوا عن سبيل الله قائمة الباطل يبقى أحد إخواني من الدعاة عمل مقطع كده من ايام ل... لمغني يعني مشهور جدا ومشهور بال يعني بان هو يعني يعني ربنا يحفظنا يا رب و- ويهدينا يعني فوانا قاعد بتكلم مع اخويا الداعيه ده فبيقول لي لقيتهم بيتصلوا بي بيا ومدير اعماله بيتصل بيا وناس من تبعه بتتصل بيا وهو سمع سبحان الله العظيم الكلام بيوصل يا جماعه يبقى انك انت يبقى عندك عدم يأس من اي احد مهما كان هذا الشخص ممكن الهداية توصل له ونخاطب كل الناس وننزل لكل الناس وإذا تتلى عليه آياتنا خرجنا منها بثلاث حاجات واحد علو الهمة في الدعوة إلى الله اتنين الثقة في القرآن وإن هو الحل الوحيد لمواجهة كل منظومة اللهو اللي موجودة ثلاثة عدم اليأس من أي أحد مهما كان من أئمة الباطل طب النتيجة إيه ولا مستكبرا كأن كأن لم يسمعها كأن لم يسمعها دي اكبر عقوبة في القرآن لذنب اكبر عقوبة في القرآن لذنب لا ركزوا معايا بقى امال كنا بنتكلم في المرة اللي فاتت لو انت الكلام بتاع المرة اللي فاتت في ذهنك وربطت بيه الوقت ان دي عقوبة ذنب هتعرف ان ده عقوبة ذنب الاغاني والمعازف كأن لم يسمعها ان هي كأنها بتقفلك ودانك فتيجي تسمع قرآن اذا تتلى عليه اياتنا ايه ولا مستكبرا ليه كأن لم يسمعها مقفولة سدت لك هنا ما عادش في مت ودي اكبر لعلها اكبر آية في عقوبة الإقبال على المعازف المحرمة في القرآن إنها بتقفلك كأن لم يسمعها كأن في أذنيه إيه وقرة الوقر التقل الحمل التقيل اللي سادد ودانه مش قادر يسمع ولما دورت في الوقر أكتر في كلام علماء اللغة لقيت الوقرة الوقرة ان واحد يقوم جايب طوبة وحادف بيها عظمة عظم في جسم واحد يقوم يشرخ له العظم بتاعه فالوقر جمع وقرة كأن كل اغنية كل كليب كأنها زي طوبة اتحدفت بس في عظام الايه في عظام الاذن كأن كل هذه الكلمات الماجنة تلقم في الاذن وتقر في الاذن وكأنها تكسر عظام الأذن فتمنع عن السمع كأنها بتصمهم كأن في أذنيه مش في أذنه في أذني الاثنين أصم من هنا وأصم من هنا ربنا يحفظنا من السمع حاجة كأن في أذنيه وقرة ولكن كلمة كأن لم يسمعها يا جماعة الكلمة دي لازم نقف معاها يعني مقصد الآية إيه يعني ايه كان لم يسمعها يعني المفروض لما تسمع القرآن حالتك بعد ما تسمع غير حالتك قبل ما تسمع المفروض القرآن يملى قلبك بالنور زي جبير بن مطعم هو كافر لما سمع سورة الطور قال ايه كاد قلبي ان يطير ان يطير الكفار لما سمعوا سورة النجم من النبي عليه الصلاة والسلام عملوا ايه نزلوا سجدوا كلهم سورة الرحمن لما الجن سمعتها قالت مع كل فبأي آلاء ربكما تكذبان من 31 مرة اللي في السورة ما بشيء من آلائك يا ربنا نكذب فلنا فلك الحمد تفاعل سورة الوقاعة عملت ايه في النبي عليه الصلاة والسلام شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيبته في ناس بتشيب من هم الدنيا ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام شاب من هم الآخرة عليه الصلاة والسلام هو ده سورة مريم كان السبب في اسلام ملك من الملوك وهو النجاشي يبقى اول ايتين في سوره الجن كانوا سبب في اسلام راعي الكنيسه البروتستانتيه في مصر اكبر قس بروتستانتي في مصر ابراهيم خليل فيليبس قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به يبقى قضية إن القرآن مؤثر يا جماعة يبقى يعني إيه كأن لم يسمعها رقم واحد عقوبة على سماع اللهو الحديث يبقى أنت لما تقعد قدام الفيس وقدام الواتس وقدام السوشيال ميديا وقدام التوك شو وقدام الروايات وقدام الكرة وقدام الأخبار وقدام البرامج وقدام الكليبات وقدام الأغاني وقدام الحفلات المصيبة إيه؟ المصيبة إن لما الكلام ده يستهلك حياتك في الحاجات دي فيها حاجات مباحه وحاجات محرمه انما لما كل الجرعه دي تبقى جرعه زي ما بيسموها كده التسمم المعرفي لما الكلام ده كله يشتت ذهنك يجي واحد يقرا عليك القران خلاص كان لم يسمعها اتصمت خلاص كأن لم يسمعها والمعنى الثاني كأن لم يسمعها الإعجاز التأثيري للقرآن إن المفروض القرآن زرع في قلبك إيه القرآن غير فيك إيه المفروض لما تيجي كده كنت لسه مع عاد إخواني من الدعاء إلى الله برضو فبقول له فبنتكلم قصة التزام كل واحد مننا إيه قال أنا قصة التزامي إن أنا كنت شاب ما بصليش وفي يوم ما بص- صليتش فيه ولا فرض فواحد اداني سورة مريم س- شريط سورة مريم بيقول بشغله بسمعه لحد ما وصلت لقول الله فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيه بيقول رحت سالت اللي اداني الشريط يعني ايه غيه قعد يشرح لي وادي في جهنم تاب الى الله وبقى داعي الى الله بسبب انه سمع ايه سوره مريم يبقى كان لم يسمعها هي دي المصيبه ان القران مش بيأثر في قلوبنا ان احنا مش بنتفاعل مع كلام الله كأن في اذنيه وقرا فبشره بعذاب اليم ولا طبعا بشره هنا اسلوب ايه اسلوب استهزاء وسخريه اسلوب استهزاء وسخريه وتهكم لان دي مش بشرى ده مصيبه ولكن ده اسلوب استهزاء وسخريه فبشره بعذاب اليم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم الله اكبر الايه دي جت بعد الايه بتاعت له والحديث ليه حد يقدر يقول لي ليه ان الذين امنوا احنا بنتدبر الوقت ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واحد دول اهل التركيز بقى بعد لهو الحديث الايه اللي فاتت مين بقى اللي نجا اللي ركز ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لما ركزوا خدوا ايه لهم جنات النعيم المفسرين وقفوا وقالوا هو ليه ربنا قال جنات النعيم رغم ان المفروض كان يتقال ايه لهم نعيم الجنات لهم نعيم الجنات انما لا اصل لو اتقال نعيم الجنات يبقى الجنه فيها نعيم وفيها مشاكل فهم هياخدوا نعيمها وما لهمش دعوه بمشاكلها انما جنات النعيم يعني معناها ان الجنات ليس فيها الا ليس فيها الا نعيم لما اقول لك انا انا عايز خيرك يبقى انت عندك خير وعندك شر بس انا عايز خيرك انما ما- فربنا ما قالش لهم نعيم الجنات لهم جنات النعيم ما فيش حاجه فيها الا بتؤدي الى النعيم لهم جنات النعيم دي كلمه انت ممكن وانت ممكن النهارده تقوم الليل بيها جرب كده جرب ت- تقعد خمس دقايق او عشر دقايق في الصلاه يا عم دقيقتين تعيش مع لهم جنات النعيم جرب كده يا اخوانا احنا موقنين في الدنيا لو قعدت اكلمك الوقت على المطاعم وبرنامج اطلب اللي عليه 70 مطعم و- و- واجيب لك صور الاكل وصور بتاع انت هتبدا ريقك يجري طب انت ريقك ما بيجريش مع ايات الجنه ليه لهم جنات النعيم انت سامع ولا مش سامع ولا اليقين في القلب مش عالي لدرجه انك انت انك انت فعلا تبقى حاسس بقلبك وبكيانك وبروحك لهم جنات النعيم كفايه انك هتكلم ربنا كفايه ان هيبقى في كلام بينك وبين ربنا كلام خاص بينك وبين الله سبحانه وتعالى انا نفسي ادخل الجنه يا اخوانا عشان اقعد مع سيدنا جبريل عليه السلام سيدنا جبريل مربي 124 الف نبي ورسول سيدنا جبريل ده ايه ده علمه ايه اللي ربى الانبياء وعلم الانبياء و... ده ده علمه ايه ده شديد القوه ده ايه ده يعني ايه العلم سيدنا جبريل الملائكه وانت قاعد مع الملائكه وبتتكلم معاهم وال... بالتاكيد هيبقوا شخصيات اجمل من شخصيات كتير قوي انت عرفتها في حياتك يعني والنبي عليه الصلاه والسلام الانبياء الائمه الاربعه الصحابه التابعين ال- ال- صحابه الانبياء كلهم اللي سمعنا عنهم في سور القران غير ان نعيم الجنه مش بس كده زوجتك في الجنه القصور الطعام الشراب الرهيب اللي في الجنه من ضمن نعيم الجنه نعيم الدنيا آه، قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه يبقى من ضمن انواع نعيم الجنه نعيم الدنيا شفت واحده حلوه قبل كده وغضيت بصرك شفت قصر منيف قبل كده وقلت لا الاخره خير وابقى سمعت عن كل متع وملذات الدنيا اللي في الفنادق السبع نجوم والقرى السياحية والجزر السياحية و... سمعت عن كل ده كل ده ليك في الجنة ده نوع من انواع النعيم بتاع الجنة بس انت ممكن ما تبصلوش لان اللي ربنا يخلقه لك من متع الجنة اضعاف اضعاف اضعاف من ضمن نعيم الجنة نعيم الاستقرار جناته ايه عدن عدن اللي هو الاستقرار مع الألفة والبهجة نعيم الاستقرار انك مش خايف يطلع فجأة كلكعة تيجي تعمل أشعة تطلع آه، سرطان آه، يطلع فجأة آه، حاجة تيجي تحلل يطلع آه، آه، مشكلة يطلع فجأة مش عارف ايه خ- نعيم الاستقرار لأنك انت كنت مستقر في علاقتك بالله سبحانه وتعالى يبقى اذا الناس دي مين ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ليه جت بعد ومن الناس من يشتري لهو الحديث الناس دي هي اللي ركزت الناس دي ربنا بقى بيقول ثواب اللي ما تلاقيهاش ايه ربنا بيتكلم عن اهل العزائم الناس اللي جهدت في التدبر في خلق الله زي ما هناخد دلوقتي باذن الله سبحانه وتعالى الناس اللي جهدت في التدبر ربنا بيتكلم عن جيل الجيل المنشود الناس اللي لا لها فيس ولا لها واتس ولا لا انا مش بقول الكلام ده انت ممتنع عنه انا بقول الكلام ده اقصد في مشيك اقصد في ما عارف وزير الاقتصاد هو الاقتصاد معناه ان انا ابقى بخيل على طول لا الاقتصاد معناه ان المشروع ده ياخد مليارات والمشروع ده ياخد جنيهات والمشروع ده ما ياخدش حاجه اقصد في مشيك انت وزير اقتصاد عمرك انت وزير اقتصاد وقتك لازم تعرف ايه الحاجه اللي تاخد وقت وايه الحاجه اللي ما تاخدش وقت وكل حاجة تستاهل قد ايه وتقدر الامر بالضرورة بتاعته وبالقدر بتاعه لازم تبقى مركز ومصحصح عشان توصل لربنا سبحانه وتعالى كنت بقرأ الوقت في كتاب ابو اسماعيل الهروي منازل السائرين الى رب العالمين وبيقسم الطريق لربنا ل درجة و100 مقام وبيقسم ال100 مقام ل10 مراحل وبيتكلم عن ال10 مقامات اللي لازم يبقوا في بداية الطريق وال10 مقامات اللي ي- دول نهاية الطريق وال10 مقامات اللي مش هتوصل انا قاعد اقول يا ربي هو الناس ده عشان توصل للكلام ده قضت عمر قد ايه اصلا عشان يفهموه ده لسه غير انهم يطبقوه يا اخوانا في ناس مركزه قوي في ناس مركزه قوي قوي قوي قوي مع ربنا سبحانه وتعالى وفي ناس للاسف الشديد يعني يعني مش يعني مش عارفه تركز في علاقتها بالله سبحانه وتعالى دول الناجون من النار ان الذين امنوا وعملوا الصالحات التي تصلح لان يقبلها الله سبحانه وتعالى لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خالدين فيها ليه نعيم الجنه مستمر لان العمل بتاعهم مستمر طب تعالى نجيب كده من اول ال- ال- السوره الذين ايه يقيمون الصلاه ها يؤتون الزكاه بالاخره هم ايه يوقنون يبقى الناس دي الناس دي كانت مستمره في خانه نعيم مستمر وفي نفس الوقت الاسلوب ده اسلوب اسمه حرق الدنيا يعني ايه حرق الدنيا اصل التاني الدنيا قاعده ت- تتنطط في عينيه اخر كليب بتفرج عليه قاعد يتنطط في ودانه وعينيه و- وانت قاعد تتكلم معاه كنت في جيم كده في بلد بعيده يعني فيعني يعني في مكان كان راقي شويتين 3 4 5 6 7 كده فراحت كده نازل وقعد يلعب جيم و... وانا مكسوف ان انا واقف في مكان زي ده وانا ما بدعوش الى الله فرحت فبكلمه وكلام الجولات بتاعنا بقى الكلام الغلبان بتاعنا ده فاحنا اول مثلا ما توقف شاب تقول له إيه تخيل لو واحد نزل من عربيه وملياردير والعربيه فخمه والهدوم فخمه وطلع رز من الدولارات هيعمل بيها ايه ام طلع ولا ولا وحرقها فدايما لما نقول الشباب تحكم عليه بايه يقول ايه مجنون فده بقول له تحكم عليه بايه قال لي هو حر قلت له يعني هو حر بس انت تحكم عليه بايه قال لي احكم عليه ان هو حر انا انا مالي قلت له ماشي بس جواك ايه قال لي جوايا هو حر انا ف... فكل ما اجيب له كل ما اجيب له حاجه الاقيهم داخل ففي الاخر بقول له يا اخي انا عايز اكلمك عن ربنا قال لي طب ما تتكلم من اولها مباشره هو انت ليه ب- هو انت هو- حسيت ان في افق تاني في الحياه ففي ناس الجنه الدنيا هتجننها هتجنن انا اللي شدني حد دخله كده في الجيم بيقول له ده في حفله وشرموفرز جاي وقعد يقول شويه اسماء كده مش فاهم بيقول مين هو المفروض ان دول مغنيين يعني ومغنيات عالميين يقول له مش ممكن احجز لي فيها لا انا قاعد اقول يا رب هو هو في ناس كده يا ربي هو في ناس مش م... والله يا اخواني المشكله الواحد لما بيتكلم بقى ويسمع تفاصيل اكتر وتاخد وتدي معاه في الكلام وتكتشف انه في يوم من الايام الشخص ده نفسه حج مرتين واعتمر ست مرات ايه ده والنهارده واقف بيتكلم كده وبي يعني يعني ربنا يثبتنا على طاعته يا رب خالدين فيها ليه عشان ربنا يحرق الدنيا في عينين اهل الدنيا لانه بيجيب لك نعيم لا يقاوم ولا يتصور ولا يتخيل عشان كده ربنا قال في اخر الايه وهو الايه العزيز لان في ناس ممكن لا تتخيل ان الوعد ده ينفذ اصلا فربنا بيقول انا لا يعز علي ان انا انفذ اي شيء حكيم انا لما بحكم بشيء بنفذ ما حكمت به ولي حكمه في كل امر من اموري سبحانه وتعالى خالدين فيها حرق الدنيا يبقى احنا لو عايزين نواجه فتن الدنيا نواجهها بالكلام عن الجنه وجاء بيتكلم عن الجنة لا يوجد شيء يحرق الدنيا عند عباد الدنيا إلا كلام عن الجنة كثرة الكلام بس الكلام وانت عايش من وش وانت نفسك فاكر ان الجنة شوية خضرة ومية خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم العزيز الحكيم هنا ليه اول حاجه لان كان ربنا بيبشرك انك انت لما هتطيعه سيعزك بعزه وسيهبك من حكمته الحاجة التانية العزيز الحكيم كلمة قوية جدا طب لما انت بقى يبقى في صلة بينك وبين العزيز الحكيم ها مش بينك وبين ملك من ملوك الدنيا تخيل كده و- ولان ربنا لما بيوعد وعود كبيرة قوي قوي قوي قوي بيقول لك العزيز لا يعز علي ان انا انفذ اي وعد وعدت بايه خلق السماوات بغير عمد ترونها الله اكبر جينا الايات من احب الايات الى قلوبنا جميعا في القران الكريم خلق السماوات بغير عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابه قاعد ورا يا شيخ حازم ما تيجي تقرب كده تونسني كده اهو. آه، خلق السماوات بغير عمد ترونها هو ايات التدبر دي والقى في الارض رواسي ان تميل بكم قول معايا وبث فيها من كل دابه وانزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج ايه كريم من كل زوج كريم شداني قوي كلمه كريم كريم يعني ايه كريم حاجه من اتنين فيهم معنى موجود في التفاسير وفيهم معنى هو في صدري بصراحه يا جماعه يعني انا يعني ممكن قراته في الكتب العلميه مش في كتب ال- كتب العلماء الاجانب المترجمه عن خلق الله و- والحاجات اللي زي دي فانبتنا فيها من كل زوج كريم كريم يعني كامل الاوصاف جمال تقف قدام شجرة التفاح ولا التفاحة ولا الكرزايه جمال وطعم وريحة و و وشكل وحاجة تثير شهيتك وتركيب ومنفعة وايه ده ايه الاعجاز كله كامل الاوصاف كامل الاوصاف الحاجة اللي انا يعني قرأتها في كتاب من كتب الاجنبية يعني واحد كان عالم اسمه مايكل دنتون آه، استاذ molecular biology يعني آه، بيولوجيا جزيئيه علوم من العلوم كده اللي ايه اللي بتصفع الداروينيه يعني فبيقول ان الانسان بيستهلك كميه اكسجين مذهله يوميا انت في كل نفس بتستهلك حوالي لو- ربع لتر اكسجين انت بتاخد كام نفس في اليوم 25000 نفس في كام بني ادم على وجه الارض 7 مليار وفي كائنات بالمليارات المليارات هي كمان بتاخد اكسجين زيها زيك يعني احنا بنستهلك يوميا فبيقول لك الاكسجين ما بيخلص ازاي ده البني ادم بيستهلك كميه مرعبه وايام ما كان في اتنين بشر على وجه الارض ادم وحواء كان الاكسجين 21% والوقت 7 مليار بني ادم الاكسجين 21% طب الاكسجين ما بيخلصش ازاي قال لك بسبب الايه النبات النبات الايه الكريم اللي قاعد يديك بكرم تخيل النبات ده بيطلع لك كم مليار طن اكسجين عشان كل يوم تصحى الصبح تصحى تلاقي الاكسجين ما عادش 15% وبكره 10% وبعده نوطي كلنا اللي على الارض عشان نلحق اي شويه اكسجين مقربين من الجاذبيه ولا حاجه وبعده خلاص تخيل انت كده انبتنا فيها من كل زوج كريم الله سبحانه وتعالى كل المخلوقات اللي حواليك ربنا خلقها عشان تديك عشان يتكرم عليك بيها سبحانه وتعالى هذا خلق الله هذا خلق الله هذا خلق الله يعني آه، بص يا اخواني بقى انا الوقت وانا بتكلم معاكم انا آه، هسيب دماغي كده وهبدا اتكلم معاكم بقلبي شويه كده لان انا مش عارف ارتب افكاري رغم ان انا مرتبها قبل ما اجيلكم بس انا فعلا مش عارف ارتب افكاري ابدا بايه واتكلم عن ايه واسيب ايه واعمل ايه احنا قدام معجزات خلق الله سبحانه وتعالى هذا خلق الله ال ال الكلى الصناعيه اللي بني ادم عملها عشان مرضى الفشل الكلوي ربنا يعافينا جميعا يا رب والكلى الطبيعيه الكلى الطبيعيه الممرات الفلاتر بتاعتها طولها 100 كيلو متر الفلاتر بتاعت الكليه لو فردتها 100 كيلو متر الدم بيعدي على 100 كيلو متر يقعد يتفلتر 36 مره في اليوم وانت مش حاسس وانا قاعد وبتكلم وانا قاعد وبدي درس وبشرب وباكل وبضحك و... الكلى الصناعيه شلل للحياه وتوقف عن الحياه والم وست ساعات قاعد عشان يجيب 20 سم بول و- وحاجه سبحان الله العظيم طب هذا خلق الله بقى الكلى الطبيعيه ولا كل ما وصل اليه الانسان انا قاعد دلوقتي قدام الكاميرا الكاميرا جايه في عينيا وعينيا جايه في الكاميرا قارن عينيك بالكاميرا كده الكاميرا دي كام ميجا بكسل الايفون 6 بلس اعتقد ان اللي قدامي ده ايفون 6 بلس ال- البكسله بتاعته 12 ميجا بكسل 12 لو شلناه وجبنا اوبو اقوى كاميرا في العالم كله 20 ميجا بكسل اقوى كاميرا موبايل 20 ميجا بكسل عينيك 576 مليون بكسل خمس مش 576 ميجا مليون بكسل عارف يعني ايه بكسل يعني انت الحيطه دي لونها يا رجاله بيج مثلا صفرة بيج طب والبلوفر ده برضه بيج طب وال ال- الرخامه دي برضه بيج طب والبنطلون ده برضه بيج انما مفيش حاجه اصلا اللون التاني مش ممكن كاميرا تجيب التنوع اللوني ده اصلا مش ممكن انت عينيك بتجيب 100 مليون لون اللون الواحد عينيك بتجيب فيه 40 درجه لونيه ما انت عندك ربع مليار كاميرا صغيره جهاز استقبال ضوء جوه عينيك الاثنين ربع مليار بيستقبلوا الضوء وال- والصوره ويقوموا ناقلينها للمخ من خلال 2 مليون سلك موصل بكل عصب بصري فيه مليون سلك موصل عشان كده العلماء قالوا مستحيل زراعه العين قال لك هنزرعها ازاي طب الكبد هنشيله ونجيب كبد ونربط الوريد والشريان وال... انما العين هنربط 2 مليون سلك ازاي ده بيربطها بالع- بال- بالمخ 2 مليون سلك عينك دي بيقول لك انشط عضلات في جسم الانسان كله يعني القضيه مش قضيه استرسال قضيه ان الفرق بين البكسله والبكسله ايه بص بقى مش ده اللي البني ادم وصل له بص بعينيك كده وسبح ربنا سبحانه وتعالى كل ما تشوف كاميرا ال- الكاميرات يا جماعه اغلى حاجه في الكاميرا ايه على فكره ارخص حاجه في الكاميرا هي الكاميرا الكاميرا اصلا إيه، تقول له الكاميرا دي بكام يقول لك مثلا ب 30000 جنيه طب جميل جدا انا هشتري كاميرا يقول لك استنى انت لازم تشتري ايه عدسات إيه، إيه، اشتري عدسه ما ما الكاميرا فيها عدسه يقول لك عدسه مين يا عم ده في عدسه والعدسات دي العدسه ب 17000 ب 15000 ب 10000 كده يعني يقول لك في عدسه عشان تجيب القريب انما بقى لو انت عايز تصور بعيد في عدسه تانية و- وادفع بقى يا عم وفي عدسه ثالثه عشان لو عايزه تجيب المسجد كله والابعاد كلها وفي عدسه وفي عدسه وفي ع- ايه يا عم انت عينيك فيها كام عدسه؟ عدسه واحده بس بس جايبه كل حاجه القريب والبعيد وال والوايد وال والنار وال... جايبه كل حاجه هنيك المقارنه لا يوجد وجه مقارنه داروين كان بيقول انا بمرض كل ما ببص لعين الانسان مش قادر اتخيل اصلا عينيك عضلاتها هي انشط عضلات في الجسم كله لما العلماء حسبوا انت بص انا قاعد ابص لك اهو ابص لك اهو ابص لك اهو ابص لك اهو عينيك دي شغاله ليل نهار الحدقه دي بتفتح وتقفل كل يوم 100000 مره مئة ألف مرة الشبكية الكمبيوتر اللي في الشبكية بتاعت عينك يقدر يحلل عشرة مليار عملية حسابية في الثانية الواحدة عشان في الآخر أبص لكم كلكم بص كده للمسجد وانبهر وانت شايف تفاصيل كل حاجة ووضوح كل حاجة واحمد ربنا على نعمة العين أكتر عضو في الجسم فيه آيات وأكتر عضو في الجسم بنعصي بيه ربنا قال لك ان كميه المجهود اللي عضلات العين بتبذلها يعادل بني ادم مشي 90 كيلو متر في اليوم الواحد يوم الواحد. عينك دي بتاخد دش كل ثانيتين 20000 دش في اليوم ويجي المساحات الجفون 17 مره في الدقيقه 5 مليون مره في السنه تقوم آه، تقوم نشره ال- ال- ال- ال- ال- الدش ده و- وايه ده؟ ايه الاعجاز الرباني ده؟ هذا خلق الله هذا خلق الله طيب ده دي عين ده يعني خلق ربنا حاجات كتير قوي يا جماعه يعني في حاجه اسمها الغلاف الجوي الغلاف الجوي ده يقول لك الغلاف الجوي ده لولاه كانت الشهب حرقت الارض وفي ست انواع من الاشعه الكونيه السامه اللي تدمر حياتك تماما الغلاف الجوي هو اللي بيحميك منهم فقال لك الجاذبيه بتاعت الارض لو كانت زادت شويه كانت الغازات السامه اتجذبت وكلنا اتسممنا لما تنفسناها قال لك طب لو الجاذبيه بتاعه الارض كانت قلت شويه كان حصل ايه كان الاكسجين طار وكنا الصبح صحينا ما لقناش اكسجين لان الجاذبيه قلت على مين اللي ظبطها لك مين اللي ظهر؟ قرات العالم من العلماء في كتاب آه، اسمه صانع النار كتاب اجنبي مترجم بيقول ازاي بيقول معجزه ان الانسان ما اتحرقش يقول لك انت المفروض تتحرق انت جسمك مليان ايه اكسجين مليان اكسجين قال لك الاكسجين ده غاز آه، هو ده بتاع الولعه اصلا هو بتاع ده الحريقه قال لك ما فيش خليه في جسمك مش مليانه اكسجين فقال لك انت ازاي ما بتولعش وانت قاعد اصلا وكمان جسمك مليان كربون الكربون اللي في جسمك يعمل ألف قلم رصاص فالكربون ده الفحم والاكسجين ده الولعه قالك انت المفروض تولع وانت نايم ده انت جسمك ده بيكون حراره تفاعلات ال 100 تريليون خليه انت جسمك فيه 100 تريليون خليه 100 الف مليار خليه التفاعلات والحراره اللي بتطلع وانت قاعد قالك تكفي كل نص ساعه ان يغلي عليها 2.5 كيلو ميه يعني الحرارة اللي طالعة من جسمك كل نص ساعة لو ولعنا على اتنين ونص كيلو مية يخلوا المية دي تغلي طب انت زي ما بتولعش ربنا خلق لك 15 مليون غدة عرقية قال لك لولا الغدد العرقية دي ادم رجليك لوحده فيه 15 فيه ربع مليون غدة عرقية قال لك لولا الغدد العرقية كنت ولعت كانت الحرارة دي ولعتك وانت قاعد انت زي ما بتولعش انت زي ما بتتحرقش انت زي ما بتتهضمش المعدة لحمة وما ما- ما اكلتش فش قبل كده ما اكلتش آه، كرش قبل كده وبتهضم الايه اللحمه طب ازاي لحمه تهضم لحمه وهي ما بتتهضمش الجين بتاع انزيمات الهضم اللي في خلايا المعده موجود في خلايا المخ طب لو الجين ده في المخ كان نشط المخ كان هضم نفسه كنت انت اتهضمت وانت قاعد كده اشمعنى الجين ده ما اشتغلش غير في المعده بس وفي كل الجسم الباقي موجود وما اشتغلش ايه ال- ايه العظمه دي انت كل ثانيه بيتولد في جسمك 125 مليون خليه جديده لان بيموت 125 مليون خليه عشان تخطب رجليك خطوه لقدام 200 عضله في جسمك بيتحركوا 40 عضله في رجليك و160 عضله في باقي جسمك عشان خطوه واحده بتخطيها ازاي مخك اللي فيه 100 مليار خليه ده بعدد نجوم مجره التبانه مين اللي اداهولك وسبحت ربنا النهارده كم مره وحمدت ربنا النهارده كم مره لما كان داروين آه، مطلع النظريه بتاعته هو داروين عمل نظريه التطور ليه رغم ان النظريه دي كل العلوم الحديثه بتهدمها الموليكولار بيولوجي البايوكيمستري الاورجانيك كيمستري الجينيتكس كل العلوم الحديثه بتنسفها بتنسفها نسف داروين قال ان مفيش حاجه معقده اصلا في المخلوقات وان لو قدرتوا تجيبوا لي مخلوق واحد معقد انا هقول لك ان النظريه دي بتاعتي انهارت لان هقول لك المعقد ده جه منين ما هو التطور ده ان كله طلع من بعضه فكله طلع من بعضه يبقى لازم كله بيفسر انه طلع من بعضه فما تجيبليش عينين انسان مذهله زي عينين الانسان دهيت اللي كان بيمرض لما يشوفها وتقوم قايل لي ان عينين الانسان دي طلعت مثلا من عينين القرد لا الفرق مهول ما بين الاثنين ما ينفعش دي تطلع من دي فملهاش تفسير هنا كنت عايز اجيب لكم مصاده فيران معايا وانا جاي احد العلماء الاجانب شبهها بمصاده الفيران قال لك مصاده الفيران ديت ليها باب وليها زنبرك كده يقوم قافل على الفار اول ما يدخل وليها طعم جوه بيتحط فيه حته اكل وليها قاعده خشبيه رابطه القفص الحديد ببعضه وليها مطرقه اول ما بيقفل الباب تقوم خبطه الفار قتلاه فقال لك لو ال- لو المصيده دي ما كانتش اتكونت من اولها اتصنعت من اولها كامله ما كانش فيه فار اصلا اتقتل فقال لك هو كل مخلوقات الكون كده مفيش حاجة اسمها ان العين الاول جال شبكية بعد كده بعد مليون سنة طلع القزحية بعد 2 مليار سنة بقى قام طلع القرنية شوية قام جاي الجفون بعد قالت ما ينفعش هي يا من اولها كده يا مش هتشوف اصلا هي من اولها لازم تبقى كده فسبحان الله العظيم ايام داروين داروين بنى نظريته على ايه على ان الكلمه بتاعت هيجل ان خليه الانسان دي عباره عن بالونه ومليانه شويه سائل هلامي طبعا الكلام ده كلام وهمي ان شاء الله باذن الله الخميس الجاي على الصفحه صفحه الفيس ان شاء الله يعني غالبا هتكلم عن معجزات ربنا في خلق الخليه كلام كلام فارغ الوقت ده كلام سخيف الوقت الخليه دي زي ما بيقول آه، مايكل دنتون بيقول لك انت لو كبرت الخليه دي مليار مره ألف مليون مره كبرت الخليه ألف مليون مره وطب ما تجيب لكم بسكوت ده بقى لو كبرت الخليه ألف مليون مره bye bye حبيبه قلبي يا يوي اقعدي يا قمر بابا دكتور احمد بابا فين لو كبرت الخليه مليار مره قال لك هتلاقي في ملايين البوابات عليها لو دخلت من اي باب هتلاقي عالم مذهل من التكنولوجيا الخليه ده يا جماعه دوله جوه الدوله دي دوله عارفين النظام الكونفدرالي اللي هو بتاع الخلافه الاسلاميه الخليه دي دوله والجسم ده بيتكون من 100 تريليون دولة الدولة دي كل حاجة فيها عبارة عن وزارة غشاء الخلية ده وزارة الداخلية مفيش حاجة تدخل إلا بعد ما يراقبها ويفحصها ويشوف الخلية محتاجاها ولا لأ ومحتاجاها بقدر قد إيه وزارة الطاقة والبترول دي الميتوكوندريا النظام الحاكم والبنك المركزي ده النواه وزاره ال- الصرف الصحي والبيئه وال وال وتخليص الخليه من الصرف الصحي بتاعها دي اللايزوزومات وزاره الانتاج والصناعه دي الريبوزومات ده حاجه اعجاز اعجاز الكلام ده جه ازاي؟ هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين بل الظالمون في ضلال يجي الملحدين دلوقتي فريد هويل ويجي الملحدين دلوقتي إخ- يعني باختلاف مشاربهم بقى ويجي يحاول ان هو يشكك في خلق الله ويقول لك بقول لك ايه عشان تقول لي كلام علمي اثبت لي ان كل الكون ده جه من غير ما تقول لي كلمه ربنا لو قلت لي كلمه ربنا يبقى انت ما بتقولش علم يعني ايه لو قلت لك كلمه ربنا ما بقولكش علم عشان كده ليه مصممين على نظريه التطور رغم انها فاشله لان البديل الوحيد عن نظريه التطور هو ان ربنا هو اللي خلق فهو مش عايز يعترف بده هذا خلق الله المثانة المثانة البولية انت كلتك بترشح البول تخيل لو كان ربنا ما ادكش المثانة جسمك كله زي ما هو واعجاز الكلى زي ما هو وكلتك بترشح كل 20 ثانية نقطة بول طب لو انت بقى ما كانش فيه المخزن اللي البول بيتخزن فيه وكل خمس ست ساعات تدخل الحمام عارف انت كنت هيحصل ايه كنت تمشي تنقط كل 20 ثانية نقطة بول تنزل إلا لو لبست بامبرز وفضلت طول عمرك لابس بامبرز أو الحل التاني إنك تاخد دش تستحمى كل 20 ثانية عشان تفضل ماشي طاهر فتخيل المثانة دي ربنا عمل لك بيها إيه تخيل كده وانت نايم كده واللعاب زاد في بقك المخ صاحي المخ ما بينامش ليل ولا نهار ابدا زي العين كده حتى وانت قافل جفنك العين بتتحرك اه وفي الاحلام العين تفضل تروح وتيجي المخ ده ما بينامش فتخيل كده وانت نايم المخ صاحي ومركز وقعد يحسب ابعادك على السرير كويس عشان ما تترماش ولا تتقلب ولا تقع وقاعد ينظم حركه الاعضاء كلها فيلاقي اللعاب زاد في البق يقوم يؤمر عسكري المرور لسان المسمار يقوم مد الاشاره الحمراء يقوم قافل مجرى النفس يقوم ال- الريق اتبلع وإن- لو كان لسان المسمار ده ربنا ما اداهولكش كنت من وانت لسه مولود مت مع اول مره بلعت ريقك او اول مره رضعت فيها كان نزل السوائل في رئتك وكنت مت وكان كل حاجه انتهت هذا خلق الله هذا خلق الله يا اخواني والواحد بيبحث في الكلام ده والكلام ده كل الواحد بيدور عليه بقى في الايه ال- كتب العلماء الاجانب الافلام الاجنبيه الحاجات المترجمه قدر الوسع يعني الواحد بيحاول ان هو يشوف خلق ربنا من الناس اللي اكتشفوا الكلام ده من الناس اللي وصلوا للكلام ده كلام رهيب كلام رهيب كفايه المخ البشري ده المخ البشري اللي عمل الطياره اللي بدون طيار اللي بحجم النحله اللي الليزر اللي فيها يضيء القمر كله المخ البشري اللي اخترع تلسكوبات ورته 160 مليار سنه ضوئيه واكتشف قوانين الفيزياء والكيمياء المخ البشري اللي نا- اللي اتنقل من العصر الحجري للبوينج والميراج والاف 16 المخ البشري اللي عمل كيريوسيتي الراجل الالي اللي على المريخ الوقت واحنا بنتكلم عامل بث مباشر من على المريخ للعلماء يقول لهم كل سنتي في المريخ ده فيه ايه المخ البشري ده معجزه ولا مش معجزه هذا خلق الله قارنه باي كمبيوتر كمبيوتر مين يا عم اللي عمل الكمبيوتر هو المخ البشري فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين كان المفروض هجيب لكم افلام معايا النهارده ولكن قدر الله سبحانه وتعالى يعني ان هي ايه لم تتيسر فهتحاولوا تركزوا معايا بقى دلوقتي وانا بتكلم معاكم في الايه رقم 10 خلق السماوات بغير عمد ترونها ترونها انت ممكن تراها خلق السماوات بغير عمل ترونها لها عواميد ولكن لا تراها لا تراها اصل ازاي يعني يعني هو ازاي كون ده متربط ببعضه اصلا هي الارض حته الكره اللي في الهواء دي هي مش واقفه على حاجه هي واقفه ازاي وازاي بتتحرك في مسار من غير ما يكون في شريطين قطر ماشي عليهم وازاي الارض دي بتتحرك من غير ما تمون بنزين كل شويه وتقف في محطه بنزين اصلا وازاي ثابته حوالين الشمس من غير ما يكون فيه خيوط ماسكاها في الشمس العلماء قالوا عشان الارض تمسك في الشمس لازم يتربطوا بمليون مليون حبل فولاذي كل حبل السمك بتاعه خمسة متر من اقوى انواع الفولاذ في الكره الارضيه قال لك لازم قال لك طب ازاي الارض دي متثبته كده وازاي ماشيه من غير شريطين قطر ازاي قال لك سبحان الله العظيم هي دي بغير عمل ترونها ان عواميد الجاذبيه اللي جاذبه الكون لبعضه ومتظبطه بالظبط هي دي اللي ماسكه الكون في بعض كلام تتوه فيه العقول يا اخواني في الله فربنا بيقول لك في الآخر ترونها يعني في بعض المفسرين قال لك ترونها ممكن تبقى استفهام خلق السماوات بغير عمد ترونها شايف شايف الشمس المذهله دي ولا ما انت شايفها شايف النجوم المذهله دي المليون مليون مليون مليون نجم اللي في السماء دول شايف ولا ما انت شايف ترونها امال قلبك لسه زي ما هو ليه من شويه ربنا قال كان لم يسمعها الوقت ربنا بيقول لك كان لم تراها ولا كانك شايف ايات ربنا في السماء ولا كانك سامع قران ترونها امال لما انت شايفها خايف من المخلوق ليه امال لما انت شايف اعجاز ربنا في خلق السماء ما انتش معظم ربنا في ليلك ونهارك ليه النبي عليه الصلاه والسلام كان اول حاجه يعملها اول ما يصحى لقيام الليل يعمل ايه ينظر الى السماء ويقرا خواتيم ال عمران عشان يفوق عليه الصلاه والسلام النظر للسماء بيفوق بيخليك تتلهلب عشان تنطلق الى الله سبحانه وتعالى ام سلمه تقول ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي الا نظر الى السماء يبقى النبي اول ما يصحى لقيام الليل اول حاجه يعملها يبص للسماء عشان ياخد شحنه معنويه يقوم بيها مهما كان مجهد طول اليوم في الجهاد طب واول ما يخرج من بيته رايح للدعوه الى الله بقى مش رايح للصلاح زي قيام قيام الليل رايح للاصلاح والدعوه اول حاجه يعملها ايه ينظر للسماء يشحن قلبه يشحن قلبه عشان يتذكر انا خارج لمين واستحمل المرافقين في سبيل مين وهجاهد اليهود في سبيل مين واستحمل مشاكل الصحابه عشان مين واستحمل مشاكل الفرس والروم في سبيل مين في سبيل من رفع هذه السماء يتجدد الاخلاص والصدق ومقامات الايمان كلها عشان كده اخر حاجه النبي عليه الصلاه والسلام عملها في حياته ايه ها لما الرسول صلى الله عليه وسلم مات حصل ايه شخص بصره الى السماء اخر حاجه النبي عليه الصلاه عملها في حياته بص للسماء اخر نظره في حياه النبي كانت نظره الى السماء كانه استعد للموت بالنظر للسماء عليه الصلاه والسلام مربوط بالسماء ترونها شايف ولا ما انت شايف ما كل حاجه في السماء وربنا ما قالش النجوم قال السماء الجنه في السماء ربنا فوق فوق سبحانه وتعالى خالق السماء سبحانه وتعالى الملائكة في السماء السعادة في السماء رزقك في السماء النجوم والإعجاز ومشاهد العظمة المذهلة في الكون في السماء المفروض ان انت السماء دي زيناها للناظرين ابليس بيقول لربنا لأزينن لهم في الارض ربنا قال لنا قال لنا زيناها للناظرين هو قاعد يزين لكم الارض وانا هزين لكم السماء ونشوف قلبك هيتخطف للارض ولا هيتخطف للسماء ترونها كلمة ترونها ده تتكرر معانا في الصورة كتير قوي شوية هذا خلق الله ف أروني شوية ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات شوية ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار شوية ألم ترى أن الفلك تجري ألم ترى ألم ترى ألم تروا ترونها أروني الصورة بتقول لك فتح شوية فتح على الكون اللي حواليك شوية ازاي ما انتوا شايفين المعجزات والمذهلات ومجمع المعجزات اللي حواليكوا ده والمذهلات اللي حواليك معجزات في الخليه معجزات في جسمك معجزات في الفلك معجزات خلق السماوات بغير عمد ترونها خلق السماوات الاقرب نجم لينا على بعد اربع سنين ضوئيه يعني لو انت ركبت عربيه وانطلقت ليه بسرعه 100 كيلو في الساعه توصل له بعد 43 مليون سنه ان في نجم اسمه نجم القطب على بعد 4000 سنه ضوئيه يعني عايز 43 مليار سنه انت لا شيء اصلا مش عارف مين بيقول لي امبارح احنا ذره حاجه احنا ذره في الكون قلت له يا ابني والله ولا انت ذره اصلا الارض دي لو اتاخدت من وسط الكون والله ولا حد يضربها اصلا ولا انت شيء اصلا اللي يقرا اللي يسمع افلام عن في فيلم كده على اليوتيوب بس بامان يعني اسمه رحله الى حافه الكون عايز عقلك يتوه اسمع شوف انت فين يا عم ولا انت مين ولا القصه جايه منين ولا القصه يعني رحله الى حافه الكون انت انت انت خلق السماوات بغير عمل ترونها في نجم على بعد مليون سنه ضوئيه يعني انت محتاج ألف مليار سنه بالعربيه بتاعتنا دي عشان توصل 24 ساعه معجزات في كل شيء من السماوات لل 20 مليون خليه شم اللي في انفك اللي بيميزوا ما بين خمسين ألف ريحة مين اللي اداهم لك دول مين اللي اداك كل ده ذلك بأن الله هو الحق هو اللي بحقه حقيقي الباقي كله وهم الباقي كله سراب الباقي كله خيالات مآتة ركز مع ربنا شوية ركز مع خالق الشمس والقمر الشمس دي درجة حرارة بطنها 20 مليون درجة مئوية يعني لو الأرض اتحطت في قلبها تتبخر في ثانية واحدة بكل اللي عليها الشمس لو اتحط جواها مليون و300 الف ارض تسحب الشمس لسان اللهب اللي طالع منها بحجم 60 كره ارضيه الاشعه الكونيه الشمسيه اللي طالعه منها تسمم الكره الارضيه كلها لولا الغلاف الجوي اللي ربنا اداهولنا سبحانه وتعالى بإعج- برحمه من عنده وبابداع من عنده سبحانه وتعالى الشمس دي الشمس دي يا اخوانا ملايين الانفجارات النوويه كل ثانيه وحش وحش ولكن النور اللي بيوصل لك من نور الشمس 2% بس ليه بتوصل لك بقدر عشان حضرتك تتدفى بس عشان الاوتوكلاف الرباني اللي بيعقم لك الارض من غير الشمس الارض دي تعفن كلها اصلا الارض هو القى في الارض رواسي ان تميد بكم الارض بتتحرك كل ثانيه 30 كيلو متر عارف يعني ايه كل ثانيه 30 كيلو متر انت ركبت عربيه اقصى عربيه ركبتها العربيه لو يعني لو brave heart او اللي سايقها وساق على 150 قلبك يتخلع جنبه 150 كيلو في الساعه يعني في الثانيه دي تبقى قد ايه؟ اقسم على 3600 150 كيلو على 3600 تطلع كام؟ حاجه الارض بتتحرك في الثانيه 30 كيلو متر 108 ألف كيلو متر في الساعة حوالين الشمس سرعة مرعبة وانا قاعد الترابيزة قدامي والمنديل قدامي والمايك قدامي وكوباية المية ما بتتهزش ازاي يا اخوانا ده حاجة اصلا اما نجعل الارض قرارة الله سبحانه وتعالى والقى في الارض رواسي ان تميد بكم الارض لما من اكتر المناظر اللي بتخطف قلب الواحد لما ببص لمنظر الكره الارضيه وسط المجموعه الشمسيه من اكتر المناظر اللي بتاثر في قلبي منظر الكره الارضيه من بره لما بشوف منظر الميه والسحب البيضاء اللي مغطيه اليابس وال وال اما اشوف المنظر ده ما اصل انت لو بصيت على الكواكب اللي حواليك والكواكب اللي في الكون تعرف ان المنظر ده مذهل ابعد كوكب عن الشمس درجه حرارته 300 تحت الصفر وسرعه الرياح فيه 2000 كيلومتر في الساعه يعني مش ممكن مقتله اقرب كوكب للشمس اليوم بتاعه سنه والفرق بين الليل والنهار لان هو ست شهور ليل وست شهور نهار اليوم بتاعه سنه والفرق بين الليل والنهار ألف درجه مئويه النص المواجه للشمس جحيم والنص البعيد عن الشمس جليد اما تبص للكره الارضيه مين اللي عمل دي مين اللي عملها كده ومين اللي حاوطها بالكواكب دي كلها يقول لك كوكب المشتري الكبير قوي قوي قوي ده من غيره كانت الشوم والنيازك رجمتنا هو اللي خدها كلها لو جبت طفل س- عنده سنه كده وخمسه بودي جاردات حواليه كده آه وواحد قاعد يسقل بالطوب غالبا الطفل ده مش هيجي فيه حاجه ليه البودي جاردات هم اللي هياخدوا كلها هم اللي حجمهم كبير آه الارض عامله زي النونو والكواكب حواليها كلها كل الضرب بتاع الشوم والنيازك يقوم يجي في اللي حواليها وهي لا وهي لا تصاب باذى ولو جه شويه حاجات صغننه كده عدت لها الغلاف الجوي يقوم حارقها ربنا حميك ربنا حارسك خلق السماوات بغير عمد ترونها لما تبص للسماء كده تقول فعلا اللهم انت انت وانا انا يا رب انت عظيم قوي يا رب بحب قوي لما امشي ورا جنازه ادخل المقابر ابص فوق وابص تحت تحت التراب بتاع البني ادمين ده حقيقتك يا ابن ادم وفوق السماء العظيمه ده الخالق ده من اثار الخالق وعظمه الخالق تبص فوق تفتكر من هو الله تبص تحت رجليك تفتكر من هو الانسان تعرف الحقيقه كلها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم يعني ايه ان تميد بكم يعني انا عايز بس اقول لك دلوقتي كرة أرضية 6000 مليون مليون مليون طن بتتحرك بسرعة 108 ألف كيلو متر في الساعة أنت متخيل ال- الوضع المرعب اللي أنت فيه ده أنت لو بصيت من الشباك يجيلك سكتة قلبية ده أنت ربنا ساترها معانا والله يا إخوانا إن إحنا مش فاهمين الوضع المرعب اللي إحنا فيه أصلا ده أنت راكب عربية مرعبة بس أنت مش فاهم تخيل بقى إيه، اي عربيه بتركبها لازم بتتهز اي طياره تلاقي الطياره تقعد تتهز انت في ايه يا عم مطبات هوائيه طب هي الارض ما بيعديش عليها مطبات هوائيه يعني الارض ما بتتهزش العلماء قالوا الارض فيها ترنح في الحركه بتاعتها فالمفروض الارض برضو كان يبقى فيها هزه الجبال تمنع هذه الهزه غير ان الجبال مرسخه القطع بتاعه القشره الارضيه في بعض فتلاقي الارض تحت رجليك ثابته الارض تحت رجليك لا تميل وبث فيها من كل دابه هنقدم اهو وبث فيها من كل دابه امريكا من 200 سنه اخترعت كام اختراع لحد دلوقتي ربنا في المخلوقات الحيه بس 20 مليون نوع كائن حي وبث فيها بس عارف البث المباشر وبث فيها من كل دابه مفيش نموذج اعجز الله ان يخلقه الله وضع في النمله اللي وضعه في الفيل بل الدبانه انت عينيك الحلوه دي الدبانه لها خمس عينين النحلة لها خمس عينين الدبانة بتشوف بعينيها خمس أضعاف سرعة عينيك عشان كده الصقر من فوق 2 كيلو يلقط الفار ينزل ينقض عليه ياخده انت لا يمكن تشوف حاجه زي دي اصلا النحله ما بتشوفش بالنور ال- بتاعك ده النحله بتشوف الازهار بالضوء الفوق بنفسجي البومه بتشوف الفرايس بتاعتها بالليل بالاشعه بتاعت حمراء ايه ده انت انت متى وبث فيها من كل دابه وانزلنا من السماء ماء الله اكبر السحابه الواحده العلماء قالوا السحابه شويه القطن دي فيها 300 300 ألف طن مية يعني 300 مليون كيلو مية بينزل مطر في الثانية الواحدة في الأرض 16 مليون طن كل ثانية وأنزلنا من السماء ماء بقدر ربنا قايلها من 1400 سنة بقدر كل حاجة بمقدار 16 مليون طن في الثانية وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم النباتات نباتات عطريه لا نباتات زينه لا نباتات آه، بهارات وعطر لا نباتات طبيه لا نباتات مثمره بتطلع لك الفواكه والثمار لا نباتات آه، آه، خ- ايه في ايه حاجه ايه الاعجاز ده يا رب فانبتنا فيها من كل زوج كريم كامل الاوصاف وكمان كرم ربنا في البناء الضوئي بقى الملايين ومليارات اطنان الاكسجين اللي بتستهلك يوميا ده لولا النبات كان زمان كلنا متنا واتخنقنا هذا خلق الله هذا قدامك هو اسم اشاره يدل على القريب اهو كل كل ده حواليك بص شويه بص على قد ما تقدر فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون زي الملحدين كده زي دوكنز كده و- وهوكينج وفريد هويل و- واوجستن و- وهيجل و- فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ومع أذان العشاء بإذن الله